بسم الله والابن والروح القدس الإله الواحد أمين عاوز أكلمكم في موضوع بعنوان أواني خزفية احنا مشغولين بسفر الأعمال وازاي الكنيسة الأولى بدأت في ظروف قاسية وصعبة فقر واضطهاد ويعني متاعب من كل ناحية ومع كده يعني تطورت بسرعة جدا وانتشرت بسرعة جدا بالمعنى ده بولس الرسول كتب في رسالته الثانية لكورنثوس والرسالة الثانية دي يمكن قلت لكم قبل كده يمكن تكون أنسب رسالة للخدام لأن كورنثوس الثانية بولس شرح فيها يعني إيه خادم ومبادئ الخدمة ومتاعب الخدمة تحديات الخدمة وكل ده موجود في كورنثوس الثاني فيقول ايه اننا لسنا نكرز بانفسنا بل بالمسيح يسوع ربنا ولكن بانفسنا عبيدا لكم من اجل يسوع لان الله الذي قال ان يشرق نور من ظلمه هو الذي اشرق في قلوبنا لاناره معرفه مجد الله في وجه يسوع المسيح في الوقت اللي بولس بيعمل فيه معجزات وبطرس بيعمل معجزات والناس دول قدام الناس شكلهم قوي قوي الحقيقة هم بيعترفوا ان هم ضعاف جدا فانا موضوعنا النهاردة ازاي ربنا بيشتغل فينا على ضعفنا ربنا ما بيستناش لما الواحد فينا يبقى كويس عشان يشتغل بيه مش دي طريقة ربنا طريقة ربنا وانت مكسر ومدغدغ وتعبان وهفتان وما فيكش حاجة لسه متصلحة تلاقيه يشتغل بيك ويمكن لما تبقى كويس ما يعرفش يشتغل بيك دي فكرة الأواني الخزفية اللي هيحكي فيها بولس دلوقتي فبيقول احنا مش بنبشر بنفسنا احنا خدامينكم احنا بنبشر بالمسيح واحنا ما عرفناش المسيح بفضل مننا ده هو نور فينا كده زي ما بيقول يشرق نور كان نور فربنا قال نور قلب بولس نور ولكن لنا هذا الكنز في أواني خزفية ليكون فضل القوة لله لا منا مكتئبين في كل شيء لكن غير متضايقين متحيرين لكن غير يائسين مضطهدين لكن غير متروكين مطروحين لكن غير هالكين حاملين في الجسد كل حين إماتة الرب يسوع كي تظهر حياة يسوع أيضا في جسدنا أول حاجة عاوز أشرحها لكم فكرة الإناء الخزفي الإنجيل انشغل كتير بتقديم فكرة الأواني دي والتركيز على نقطتين كبار نقطة الفخاري ودي مش موضوعنا النهاردة ازاي ربنا يقدر يعجن عجينة ويطلع منها حاجة يعني ربنا مش صعب عليه ياخد العجينة التعبانة بتاعتنا دي ويبلها بالمية ويحركها بصوابعه كده ويطلع منها تحفة شغلة ربنا كده ده نعمة ربنا مزاج ربنا ياخد واحد كده لا يصلح لشيء ويعمل منه حاجة إنما الفكرة الثانية اللي هنركز عليها في الأواني هي فكرة إن إحنا أواني خزفية الأواني الخزفية عارفين في المطارات لما تلاقي بوكس كده مكتوب عليه فراجايل يعني قابل للكسر إحنا كلنا لا مؤاخذة يعني صناديق مكتوب عليها فراجايل كلنا هشين كلنا مفيش حد فينا بدون استثناء ما حسش في يوم انه واقع نفسيا انه ضايع انه ان الدنيا ضلمه في وشه انها مقفله من كل ناحيه انه بيشك في ربنا انه حاسس الدنيا بقت كئيبه من حواليه مفيش حد ما عدش على المشاكل دي احساس ان الواحد هش وممكن انت ذاتك اللي تكون مثلا امين خدمة ولا خادم كبير ولا حياتك كلها خدمة في وقت تاني اللي يشوفك يقول ده أنت ما تنفعش تبقى مسيحي خالص لأنه إناء خزفي فإحنا موضوعنا التعبير الجميل اللي قاله بولس الفيلسوف لنا هذا الكنز المفروض لما واحد يبقى عنده كنز يحطه فين يحطه في خزنة يحطه في بنك يحطه في حاجة غير قابلة للكسر إنما الغريب إن ربنا الكنز بتاعه اللي هو معرفته روحه خدمته الحاجات العز اللي احنا فيها دي حطه في أواني خزفية ما أسهل أن تكسر هذه النوع الأواني أو تخدش بمعنى إيه الأواني الخزفية أولا عادية يعني إيه مفيش حد فينا في حاجة مش عادية بصراحة في الدنيا في ناس أحسن مننا كتير أحسن مننا علما أحسن مننا صحة كتير قوي أحسن مننا آه علاقات شخصيات مش كده طب اشمعنى انتوا بتخدموا اشمعنى انتوا تعرفوا ربنا وفي ناس امكانياتها احسن مننا اهو حكمته لنا هذا الكنز في اواني خزفيه اوعى تفتكر عشان انت بتخدم ان انت متميز قوي الحقيقه لا انت عادي جدا انت من ناحيه شخصي امكانياتك الشخصيه انت يعني تجاوزا انا بكلم روحي عشان ما تزعلوش أقل من العادي أقل من العادي أنت إناء خزفي ما أسهل إن عيل صغير يمشي يخبطه يكسر مش كده كلنا ساعات تحس إنه في كلمة توديك وكلمة تجيبك ما إناء خزفي يوم تبقى في السماء ويوم تاني تبقى تحت الأرض إيه ده إناء خزفي يعني اللي يسمعك وانت بتتكلم مثلا يقول ده انت ايه ده قوي قوي ايه اللي يشوفك في البيت يقول انت ضعيف جدا او اللي يشوفك في اعترافاتك يحس انه وده ينفع يخدم ده وقدام الناس تخدم وتبقى حلو لنا هذا الكنز في اواني خزفية حكمة ربنا كده الاناء الخزفي رخيص رخيص يعني ايه بصراحة حياتنا على الارض رخيصة ياما ناس تعيش وتموت كم مليون ولا مليار بني ادم مشوا على الأرض واتدفنوا في الأرض ما هي قيمة هذه الحياة رخيصة قوي إنما جواها كنز خلي بالكم احنا بنميز بين حاجتين كنز جواك اللي هو ربنا اللي ساكن فيك بروحه حاجة كبيرة جدا أو خدمة ربنا رسالة كبيرة قوي زي رسالة الملائكة بتشتغل مع ربنا إنما من بره كبني آدم أنت تعبان خالص وعادي جدا ورخيص لمؤاخذة كمان الإناء الخزفي ملوش جاذبية لأنه الكلاي ده الطينة دي الحقيقة هي أساسا بتعمل من الطينة فالموضوع مش جذاب ولا حاجة تفتكروش أواني خزفية يعني الفازات الغالية لا ما كانش يقصد كده هو هنا يقصد الحاجات التعبانة دي بتاع الزير بتاع الصعيد والقلة كلنا من النوع ده فالموضوع غير جذاب انت الحقيقة وانا كشخص فيكش جاذبية خالص بضعفك بخطاياك بعيوبك بماضيك شخص غير جذاب بالمرة الإناء الخزفي دايما يفتكر ان في احسن منه كتير قوي الإناء الخزفي سهل الكسر ده اللي هنركز عليه في الكلام الإناء الخزفي لو اتكسر محدش بيزعل عليه ملوش قيمة كبيرة إنما القاعدة لنا هذا الكنز في أواني خزفية ليكون فضل القوة لله لا من وبعدين يشرح بقى يشرح عمليا يعني ايه ربنا حاطط جوانا قوة عظيمة جدا واحنا ضعاف جدا فأول مثل يقولوا مكتئبين في كل شيء لكن غير متضايقين مكتئبين دي كلمة النهاردة موضة يعني بس خايف تزعلوا مني تلت الخدام تقريبا مكتئبين على طول والتلتين التانيين مكتئبين احيانا ده عشان انا عارفكم يعني بما فيهم انا في التلتين يعني ايه الحكاية الاكتئاب اصبح سمة من سمات الناس بمعنى ايه الناس مش عارفة تفرح مش عارفة تنبسط مش عارفة تضحك من قلبها خايفة تضحك مش بتعرف تعيش ببساطة المخ مش راضي يسكت القلب عليه حمل في خوف في حاجات كده ما اطمن بولس الرسول نفسه قال ده طبيعي جدا وينفع مع الخدام لأنه بيتكلم عن نفسه عن الخدام اللي معاه بيقول لنا كنز في أواني خزفية أول مظهر من مظاهر الأواني الخزفية مكتئبين في كل شيء الله يطمنك كده احنا ايه نفهم بعض يعني اللي احنا فيه ده مش غريب لما تلاقي نفسك مروح بيتك مش مبسوط وابونا قال ايه عمال يقول لك افرحوا كل حين ولا الكتاب تتعقد من روحك تقول بيتكلموا في ايه انا حتى يعني مش عارف افرح لحظة لا اطمن يجوز انك تبقى مكتئب لان ده مش من صفات النعمة ده من صفات الاناء الخزفي طبيعتك كاناء خزفي الضعيفة دي تميل للاكتئاب طبيعتك كإنسان قابلة هشة فخبر يبعتك وخبر يجيبك كلمة حلوة تشجعك وكلمة تهدك موقف صغير ينرفزك وموقف صغير يبسطك كلام بس هي دي لازم نعترف ان احنا ما زلنا آنية خزفية اللي طمنونا على حكاية المكتئبين دي واحد زي إيليا مين يقول إيليا العملاق اللي فصل التاريخ وقال إن كان الله هو الله اعبدوه إن كان البعل هو الله اعبدوه والناس مئات الآلاف أعلنت رجوعها لربنا شوفوا لما خادم يرجع مئات الآلاف ده إيه ده العظمة دي ده كنز مش كده تاني إصحاح على طول بعد هذا الكنز تلاقي إناء خزفي مدغدغ وملخبط وعمال يقول يا رب خدني يا رب خدني وعلق على كده وياكل وينام ولا عاوز يصلي ولا عاوز يفكر في ربنا ايه ده اصحاح يقول لك ده كنز واصحاح اللي بعده يقول لك ده اناء خزفي فعلا لنا هذا الكنز في انيه خزفيه واحد زي يونان يونان ده نبي واخد على ربنا لدرجة انه بيشد مع ربنا كده شدة اصدقاء يقول له انا عارف انك طيب وانا وبعدين تلاقيه اناء خزفي قال ايه اللي يقطينا دبلت جاله اكتئاب وقال يا رب خدني لا ده عدانا كمان بمراحل يعني احنا برضو يعني يمكن العربية لما تبوظ مثلا تكتئب لكن اليقطينة تدبل تقوم تكتئب ده انت تطمن على روحك بقى مكتئبين في كل شيء هنا خزف ومع كده ربنا يفضل يتعامل معاك كنبي ليه لنا هذا الكنز في اواني خزفية ما يشيلش منه الكنز يقول له انت ما تستاهلش تشتغل معايا ده منظر نبي يزعل على حتة زرعة ويعمل موضوع لا لا لا هو ربنا يطبطب عادي ويقول له معلش نصلحها حبيبي زي العيل الصغير اللي تتكسر اللعبة بتاعته ربنا يقول له نصلحها حصلش حاجة واحد زي داوود مين ده اللي شاف المسيح بعينيه وقال أحلى مزامير في الدنيا وشهد له كما لم يشهد لقلب إنسان في التاريخ وبعدين إناء خزفي ده, ده كان لازم يكتئب طبعا بعد الخطية دي إزاي يقبل نفسه بعد العملة السوداء دي إزاي يبص لنفسه إزاي يعني يتعامل مع نفسه بعد زنا وقتل وقتل واحد من رجالته إزاي هيبص في عينين الناس بعد ما اتفضح إزاي هيرفع عينيه ويبص لربنا ده أكيد جاله اكتئاب شديد أوي وبعد كده عادي يتصلح تاني والكنز ما سابوش ورجع داود النبي العظيم وكل حاجة بالتوبة لكن إناء خزفي هش ضعيف اتكسر وتصلح من المتاعب النفسية كمان اللي تعدي على الخدام الخوف طبعا الكتاب مليان كلمة لا تخف مش كده بيقولوا جت 300 ومش عارف 65 الحقيقة انه بالرغم ان الكتاب زحمة بكلمة لا تخف تقريبا ما فيش خادم فينا ما بيجلوش لحظات خوف التلاميذ اللي عاشروا المسيح وشافوا المعجزات اكتر من اي حد خافوا لدرجة الرعب في وقت في البحر وهما بيغرقوا خافوا لدرجة الشك وهربوا وقت الصليب الله دول تلاميذ دول هيبقوا مسؤولين عن البشرية بعد كده عن كنيسة العهد الجديد كلها دول بيعملوا معجزات بإيديهم لا خوافين خوافين إزاي أواني خزفية آنية ضعيفة ويرجع الواحد منهم يقول له رب سوري خفت يقول له معلش ما انا عارف طب ايه هتشيل الكنز تروح تحطه في البنك يقول له لا خليه في القلة خليه في الأواني الخزفية وماله خليه زي ما هو هتفضل تتعامل مع واحد زي بطرس ويعقوب ويوحنا اللي خافوا وترعبوا طبعا هيفضلوا يعملوا معجزات بعد الخوف ده أيوة ماله دول هيجيبوا ناس هيجيبوا ناس دول هيبقوا رسل معلمي الكنيسة هيبقوا معلمي الكنيسة ليه؟ لنا هذا الكنز في أواني خزفية اللي خافوا مش بس التلاميذ ده بطركة التاريخ خاف أبونا إبراهيم مثلا كلنا عارفين إيمانه خبراته ده أبونا إبراهيم إناء خزفي في مواقف تكسف يعني يسامحني أبونا إبراهيم على الكلام لكن أنا بشجع روحي وبشجعكم بالكلام ده إزاي أبونا إبراهيم يخجل يقول على مراته إنها مراته ويخاف على عمره إلى هذه الدرجة ويخاف من المجاعة طب ده انت اكتر واحد عارف ربنا وعارف رعاية ربنا وما شفت وعايش في الصحراء وما جعتش ابدا مجاعة ايه ومصريين ايه اللي يقلقوك وايه المنطق ورا خوفك مفيش منطق والحقيقة مفيش حد فينا بيخاف ومعاه حق في خوفه لا محدش معاه حق في خوفه لكن اواني خزفية ابراهيم خاف اسحاق نفس الغلطه رجع خاف وقال لها يا رفقة ما اعرفكيش وقت اللزوم يعقوب كان خواف خواف بقى لأنه ده كان بعيد عن ربنا في الأول إذا الخوف اللي بيجي لنا ده ما يخليش الواحد يقول لا مش ممكن أنفع لا في خوافين نفعوا والكنز ما فرقهمش واندارت الأيام والخوف راح وبقوا أقوياء جدا الشك مع الاكتئاب يجي ساعات شك يعني ايه لما توما مثلا يقول آه أنا مش مصدق أنا مش مصدق بصراحة لو واحد فينا كان قال له طيب أنت ما تبقاش رسول تاني خلاص بقى بعد كل المعجزات تيجي تقول لي أنا مش مصدق بعد ما تشوف بعينيك كل الإنجازات تقول لي مش مصدق طب ده أنا قايل لكم إن أنا هموت وأقوم كذا مرة كل ده وبعدين تلاحظوا إنه ربنا يقول له هات ايدك حط ها هو ده المسمار ادي المسمار ادي الحربة ايه رأيك ها مصدق يبقى مكسوف من نفسه انا رب مكسوف ان انا شكيت في كلامك مكسوف لاني ما صدقتش اخواتي التلاميذ مش حد غريب دول العشرة اللي احنا عايشين مع بعض بقى لنا سنين كدبتوه قلت لهم مش مصدقكم قال له معلش اشتغل رسول برضه لنا هذا الكنز في اواني خزفيه يجي بعد كده يقول متحيرين الكلمة الأولانية مكتئبين في كل شيء لكن غير متضايقين متحيرين لكن غير يائسين ساعات الواحد يتهيأله بتوع ربنا دول ما بتجيلهمش حيرة أبدا دول ربنا بيمشيهم كده خط مستقيم دنيا واضحة قدامهم مفيش أي بلبلة مفيش أي تردد مفيش أي حيرة الكلام ده مش مظبوط كل بتوع ربنا جالهم وقت كانوا آخر حيرة وآخر توهان وآخر بلبلة ومش عارفين راسهم من رجليهم طب ليه كده هذا الكنز في أواني خزفية خليهم آنية ضعيفة خليهم بشر حيران مش عارف ياخد قرار وهشتغل بيهم على كده هعمل بيهم شغل على كده ازاي يا رب ده في ناس شخصياتهم أقوى من كده في ناس كتيرة عارفة عاوزة ايه وبتحسم المواقف بسرعة عيب يبقى واحد فينا متردد كده معلش معلش الحيرة يعني طبيعة الإناء الخزفي الهش ده واحد زي توما يقول ايه لنذهب نحن أيضا لكي نموت معه صور المسيح لما سمع الكلمة دي طبعا دي تريقة تعرفين دي وقت العذر لما المسيح قال لهم يلا نروح للعذر يقولوا له العذر ليه بس دلوقتي اليهود كلهم متربصين بيك هناك ننزل برجلينا البيت عني قال لهم معلش العذر نام قالوا له نام يبقى خف كويس انه نام قال لهم العذر مات لازم اروح فامتوما بقى اللي مش مش راضي يسكت اناء خزفي قال لهم يلا نروح نموت معاه وخلاص عيب يا توما عيب تقول كده هو ربنا مش عارف بيعمل ايه انت قلقان من اليهود لهذه الدرجه انت خايف قوي على عمرك كده انت حيران ايه اللي بيعمله المسيح دول مستغلطين ربنا في اللي بيعمله بيقولوا له ما تروحش ما نروحش وبعدين ما يصحش نسيبه طب يلا نروح نموت معاه مش بيقولوها طبعا بشكل روحي جميل زي دلوقتي نموت معاه لا يعني خسران خسران مثلا لما بولس الرسول اللي شاف المسيح بعينيه يجي له وقت كده يقول لم يدعنا الروح منعنا الروح طب ليه مش عارف ليه الخدمة واقفة مش عارف ليه البلد دي مش ماشية مش عارف ليه الكلام مش طالع مش عارف يعني ايه مش عارف امال مين هيعرف ده انت بولس صدقوني انا حيران انا حيران انا مش عارف مش عارف ليه واقفة ليه مش فاهم طب ده انت اللي بتشرح اذا كنت انت مش فاهم امال مين هيفهم متحيرين ليه يا رب بتعمل في ولادك كده معلش خليهم دريانين كويس ان هم اواني خزفيه خليهم يدوقوا الحيره العاديه اللي زي اي بني ادم ما يعرفش ربنا مع اي واحد في دنيته بيحتار كتير احنا كمان بنحتار لكن غير يائسين مش لدرجه الياس عشان يفضلوا حاسين ان هم صغيرين وضعفاء والكنز يكون فضل القوة لله للكنز لا من الحيرة كمان تدل دايما على عدم إيمان أو ضعف إيمان اتقال عن المريمات خرجنا سريعا وهربنا من القبر لأن الرعدة والحيرة أخذتهن تقالي ربنا المفروض يصعب عليه مش أنا قلت لكم يا بنات أنا هقول بدل المرة مرات حيرة إيه حيرة يعني هو ولا مش هو هو ولا مش هو ده انا قلت لكم بدل المره مرات واكدت لكم ان انا هقوم وانتوا باسوا رجليه شافوا المسيح لو المجد قائم وباسوا رجليه وبعد كده حيرانين حيرانين من ايه ما الحقيقه واضحه جدا انما حيرانين ليه اواني خزفيه طب دول هينفعوا يخدموا ينفعوا دول هيبشروا هيبشروا ليكون فضل القوه لله لمن مضطهدين لكن غير متروكين مضطهدين لكن غير متروكين صفة أخرى من صفات الأواني الخزفية أن ربنا يسمح لكنيسته أو أولاده بأن هم يتلطشوا شوية ليه؟ عشان يبقى الواحد ضعيف جدا قدام نفسه يبقى ضعيف قدام نفسه مهزوز ومع كده ربنا يشتغل بيه مثلا في مشاكل تحصل عادي الكنيسة على طول مشاكل من القرن الأول تلاقي مثلا في أعمال ستة تكاثر التلاميذ حدث تذمر من اليونانيين على العبرانيين والستات بيتكلموا ويشدوا مع بعضهم ليه في مشاكل أواني خزفية دول قديسين دول دول القرن الأول أيوة وده كلام مش مش حلو معلش أواني خزفية آنية ضعيف إنسان ضعيف اضطهادات كل شوية تلاحظ في سفر الأعمال اضطهادات وشغب وضيقات ومشاكل توصل لظلم صاروا بولس لما يتسجن سنتين ايه قيمة سنتين في سجن هيعملوا له ايه دول ليه يا رب كده معلش بولس هيبقى صغير وضعيف وحاسس انه متأيد بزنزانة مفيش اي دور يتعمل معلش ربنا عاوز يبقى يفتكر دايما انه اناء خزفي من جوه السجن الخدمة تنتشر وتترعرع والكنيسة تبقى قوية وكنز بس في أواني خزفية مطروحين لكن غير هالكين مطروحين دي كلمة صعبة أو يمكن أصعب من كل اللي فات مطروحين يعني إيه يعني في لحظة يجي لك فكر أن ربنا رماك أو أن الدنيا رزعتك على الأرض رزعة كده مطروحين إحساس صعب مثلا لما يتقال قالت صهيون قد تركني الرب في حد يعرف ربنا زي صهيون سيدي نسيني ده احساس ايه طرح يعني ايه يعني ربنا ركنك خلاص احساس صعب قوي ممكن يجي الواحد خادم مثلا خدم له كم مره وحس كل مره بفشل يقعد في بيتهم على كده ويقول انا ما ينفعش وده ينفع ده ينفع ونص بعد كده ليه؟ لأنه أواني خزفية لنا هذا الكنز في أواني خزفية إحساس الفشل واحد زي مرقص مرقص الرسول ده الواحد يتعجب منه دي العملة اللي عملها ماري مرقس ليلة صليب المسيح ممكن تخليه طول العمر يخجل انه يمشي ورا ربنا او انه يعني يعترف بانه كان من من الرسل مثلا ده كان واحد من السبعين ده ازاي يسيب هدومه يسلت كده عشان يهرب من ايديهم يعني يتفنن في انه ما يتمسكش مع المسيح مش حاجة تكسف احساس صعب اناء خزفي بس هذا الاناء الخزفي هو اللي مقعدنا القعدة دي شوفوا الكنز اللي فيه هو اللي مخلي افريقيا كلها في يوم من الايام كانت مسيحية كنز في اواني خزفية انما هو كشخص هذا الموقف يوريك قد ايه انه شخص عادي جدا واقل من العادي وضعيف وقابل للكسر وكل حاجة احساس ساعات بغضب ربنا مطروحين دي ممكن الواحد يجي له احساس من ربنا غضبان عليه ده يونان حس بكده يقول له طرحتني في العمق أحاط بي نهر جازت فوق جميع طياراتك ولججك انت رمتني خلاص من ايدك رمتني كده اناء خزفي احساس صعب انه اتكسر ومفيش فايدة فيه ويطلع يونان ده يكسب نينوى بعد كده بعد الصلوة دي اللي بيقول له طرحتني ومغضوب عليا الراجل ده في لفة في يوم واحد يجيب بلد كنز في أواني خزفية وبعدين يقول إيه آية تاني حاملين في الجسد كل حين أماتة الرب يسوع لكي تظهر حياة يسوع أيضا في جسدنا يعني إيه حاملين الموت كلنا بنحس ان احنا بنعجز كل يوم بعد التاني بنعجز الجسم بيضعف والامراض بتزيد وده احساس بيفكرك بحكايه الاناء الخزفي لازم القله دي هتتكسر قريب اناء خزفي ضعيف الجسم ده لازم هيتكسر في يوم طب ما ده احساس صعب احساس مليان بضعف وخوف وحاجات كده معلش يقول حاملين في الجسد إماتة الرب يسوع كي تظهر حياة يسوع أيضا في جسد على قد ما تبقى حاسس إنك ضعيف قوي وقربت تموت على قد ما ربنا يعمل بيك شغل أكتر من العادي يعني بولس في شيخوخته هو وبطرس ربنا عمل بيهم أكتر من اللي كان بيعمله في شبابه طب دول كبروا في السن وطاقتهم محدودة والموت على الأبواب إنما في آخر حياتهم كانت إنجازاتهم أكتر من أول حياتهم كنز في أواني خزفية موسى في عز شبابه ما كانش إناء خزفي أوي كان شايف نفسه لما كركب وكبر بقى إناء خزفي بقى جواه كنز وبقى ربنا يعمل بيه عجائب لما مثلا يونان يقول له رب خدني شدة الكآبة وشدة اليأس وإحساس الموت قرب بعدها يبقى نبي عظيم معلمنا بولس نفسه لما مرض وشوكة الجسد زلته في الآخر يقول أصر بالضعفات والضيقات والضرورات والشدائد حينما أنا ضعيف حينئذ أنا قوي بقيت الكلام إيه بقى آخر جزء يقول حاملين في الجسد كل حين إماتة الرب يسوع كي تظهر حياة يسوع أيضا في جسدنا نحن الأحياء مسلم دائما للموت من أجل يسوع كي تظهر حياة يسوع أيضا في جسدنا المات إذا الموت يعمل فينا احنا مش هننكر ان الموت ماشي في جتتنا مش هننكر ان احنا ضعفة ان احنا جهلة ان احنا مرضى ان احنا متلصمين مطروحين مكتئبين لازم نعترف ان احنا اواني خزفية ضعيفة لكن الحياة عمل فينا ايضا يعني مع الموت اللي ماشي ده في حياة من ربنا فينا إذ لنا روح الإيمان عينه حسب المكتوب آمنت لذلك تكلمت نحن أيضا نؤمن لذلك نتكلم أيضا يعني ايه صدق كلمة الإيمان بقى صدق ان ربنا على كده ممكن يشتغل بيك مش لازم تبقى كويس عشان يشتغل بيك مش لازم تبقى صحيح عشان يشتغل بيك مش لازم مشكلتك تتحل عشان تعرف تخدم لا ساعات يقول لك انا عاوزك المشكلة زي ما هي وتتعقد كمان هعرف اشتغل بيك اكتر هكسب بيك ناس اكتر هخلي قلبك يتنقى أكتر وانت في عز المشاكل وعز الهزيمة مش بس المشاكل تبقى انت مكسر خالص من بره وانا بشتغل جوه تمام ايه رأيك تقول يا رب حكمتك مش لو بره بقى كويس جوه كمان يبقى براحته يقول لك لا ده رأيك انت انا رأيي خلي بره مدغدغ خالص سيبني انا اشتغل جوه بمزاجي فاهمين المعنى اللي عاوز اوصله سيب المشاكل زي ما هي والهموم والمشاعر السلبية والكآبة واليأس أحيانا والشك والضيق والخنقة والاضطهاد والمتاعب دي كلها والهزيمة أحيانا من الخطية شوف قد إيه ومع كده برضه هشتغل يفضل الكنز موجود دي عاوزة إيمان بقى عاوزة تصدق أن ربنا على كده قبل يشتغل معانا دي خبرة جميلة انك تقف قدام ربنا تقول له انا مستغرب يا رب وانا وحش اشتغل بيا يعني ما حدش عارف ان انا وحش زيك انما مع كده ممكن الحكايه تمشي تمشي والخدمه تتقدم تتقدم ليه عشان شوفوا بقى التعبير اللي قاله بولس ليكون فضل الله ايه فضل القوه لله لا منه افرض واحد جه قال لك بقى بصراحه انت فلان غيرت حياتي تضحك في سرك ها بس كده تقول له قول براحتك هو انا عارف اغير حياتي لما هغير حياتك ده انا اناء خزفي مكسر ولا قيمه لي غير حياتك ازاي فضل القوه لله تبقى فاهمها زي اسمك لما تعمل ايه تبقى عارف كويس ايه اللي خلى بطرس ما يتكبرش في اعتقادي انه مهما كان عمل طول حياته مهما يقولوا له ده انت قومت ميت يا بطرس قومت طبيسه من الموت يقول لهم انا مش فاكر غير حاجه واحده بس انا انكرته بالثلاثه انا اوحش منكم كلكم اوحش مننا ازاي ده انت ابونا ده انت الرسول قولوا زي ما تقولوا انا اللي عارفه عن نفسي اني انا خزفي ضعيف تصوروا تعالوا لداود في اخر حياته يقولوا له انت حبيب ربنا انت داود المحبوب انت سبت للأجيال كلها مزامير جميلة انت ربنا بيحبك جدا وشايفك قلبك نقي يقول لهم قولوا زي ما تقولوا انا عارف نفسي كويس انا حتة اناء خزفي وال... واللي عملته في نفسي وفي ربنا ما يتعملش لاني انا دريان بخطايا يمكن انتوا ما تعرفوش داود مش كل خ... مش كل الاجيال عرفت خطيته احنا عرفنا لما قرينا تعالوا بولس الرسول يعمل ويسوي ويروح ويفتح بلاد ويعمل معجزات بلا عدد وبعدين يقولوا له انت عظيم يقول لهم انا ما انا انا كنت مجدفا ومضطهدا ومفتريا انا حته اناء خزفي لا قيمه ليا خالص ده كنز محطوط جوايا بيعمل الشغل لوحده هنا آمنت لذلك تكلمت لما نصدق أن ربنا ممكن يشتغل بينا على ضعفنا يبتدي الشغل يطلع لما تصدق أن المشاكل اللي حواليك وحزنك وضعفك وشكك مش هيعطل شغل ربنا لا جواك ولا براك آمنت لذلك تكلمت لما تصدق دي هتقول له خلاص هيبقى في مشكلة في بيتي وفي حزن في قلبي وفي خطية مش عارف أغلبها وهروح أتكلم عنك برضه آمنت لذلك تكلمت وأنا بتكلم عارف كويس مش أنا بقى اللي بتكلم ما ينفعش أنا أتكلم ومش أنا اللي هغير الناس دي واضحة بقى خلاص ده كنز محطوط من عندك أنت أنا مجرد إناء خزفي عشان كده يقول عالمين أن الذي أقام الرب يسوع سيقيمنا نحن أيضا بيسوع ويحضرنا معكم فكر القيامة خلي دايما شغل يعني اللي يحميك من الهزيمة أو الخوف الزيادة أنه ربنا بيقوم ميتين ربنا بيقدر يقوم ميت فأنت لما تقف تقول له يا رب أنا ميت ما تطلبش مني حاجة قول كلمة قم زي ما قلت لعازر لعازر قوم قول لي قوم أنا مش هعرف أقوم لوحدي لا هعرف أحل مشاكلي ولا هعرف أغلب الاكتئاب اللي عندي ولا هعرف افك الازمه اللي جوايا ولا هعرف اعالج افكاري اللي عماله تودي وتجيب انا مش عارف اعمل حاجه انما عالمين انا عندي علم بحاجه واحده بس ان نعمتك قادره ان تقيم موته فانا ميت اتعامل معايا كميت يا رب كنز كنز ده قوه القيامه دي اللي قالها بولس لاعرفه ايه وقوة قيامته يعني مهما الواحد كان تحت ومكسور خالص وضعيف جدا ومهزوم تماما تفضل فكرة القيامة دي في علمه تحميه الكنز بتاع فكر القيامة يقومه يقول لأن جميع الأشياء هي من أجلكم عارفين معناها إيه يعني ربنا سامح أنك تبقى ضعيف أو مريض أو مكتئب أو متضايق أو مطروح أو مهزوم أو شكاك أو مغلوب أو من أجلك هو سايب الظروف دي عشانك عشان يعرف يشتغل عشان يقدر يعالجك وانت في الحالة دي من غيرها مش هيعرف يعالجك جميع الأشياء هي من أجلكم تأخر استجابة ربنا من أجلنا اضطهادات الكنيسة من أجلنا مشاكلنا في بيوتنا من أجلنا احباطاتنا في حياتنا من أجلنا صحتنا الملخبطة من أجلنا أي حاجة نيجاتيف في حياتنا جميع الأشياء من أجلكم احنا بنفتكر الحاجات دي كلها يا ريتها تكون مش موجودة ليه مش موجودة ليه ده هي دي علامات الإناء الخزفي اللي منه ربنا يشتغل عشان كده يقول ايه لكي تكون النعمة تبان بقى النعمة أكتر حاجة تبين النعمة الفكرة دي قد إيه ربنا ده كنز غالي قوي وقد إحنا أواني ضعيفة جدا آنية خزفية كي تكون النعمة وهي قد كثرت تزيد الشكر لمجد الله يعني يبقى لسان حالك بعد كده يا رب أشكرك أشكرك أنك على قد الحالة اللي أنا فيها وأنت لسه قابلني ومش بس قابلني بتشتغل معايا وبتشتغل بيا بتشتغل عليا يعني لسه ربنا بينظف القلب والعقل وبيصلحه في الظروف دي وفي الهزايم دي وبتشتغل بيا لسه بتخليني أخدم بالرغم من ده كله لأنه ليقول لذلك لا نفشل إن كان إنساننا الخارج يفنى الداخل يتجدد يوما فيوما برضو حكاية الخارج يفنى دي زي الأواني الخزفية لو بره في مرض ولا عجز ولا ضعف ولا سجن ولا موت حتى مفيش فشل جوه عمال يتصلح لما تقروا سفر الأعمال تحسوا بالمعنى ده إن كل أبطال سفر الأعمال في الحقيقة أواني خزفية امسك أي شخصية كده هي أواني خزفية ومين بولس ده يعني مش شاول الترسوسي المتعب مين بطرس ده مش ده الصياد بتاع زمان اللي ملوش في حاجة مين الناس دول اللي فتنوا المسكونة يعني إلا أواني خزفية عشان كده عاوز أختم بتدريب جميل لو تفتكروا في أول سوم الرسل قلت لكم تدريب تعالوا نكرر اللي فاكر منكم بقى أيها الملك السماوي المعز روح الحق تعالوا نكرر في الفترة اللي جاية كما كنت مع تلاميذك أيها المخلص وأعطيتهم السلام هلم أيضا كن معنا وامنحنا سلامك وخلصنا ونجي نفوسنا يعني إيه لما تحس انك ضعيف قوي وما ينفعش ربنا يعمل بيك حاجة افتكر انت مش اول اناء خزفي يشتغل عليه ربنا كما كنت مع تلاميذك واديتهم سلام ادينا يا ربك وخليك معانا وادينا سلامك وخلصنا ونجي نفوسنا لإلهنا كل مجد وكرم الأبد